نفسك الحق نفسك الحق نفسك الحق نفسك الحق نفسك
الحق نفسك أيها الإخوة نطالبكم بشيء من الهدوء شيء من الهدوء يا شيخ لو سمحت يا شيخ اقعد يا ابني اقعد اقعد يا بابا يا شيخ انا حاسس ان انا ضايع اقعد الدهرة كده ربنا يسترنا ويسترك يعني يا شيخ مفيش حل للي انا فيه ده تعرف تعيط لوحدك تبكي على نفسك وعلى خيبتك اقعد ربنا يهديك طب لو سمحت يا شيخ خلاص يا عم دلوقتي اقعد يا سيدي اقعد اقعد ربنا يهديك ماشي بطل دق يا اللي فوق يوم القيامة وأهوالها تز- تذكر الوقوف بين يدي الله بين يدي الله أهوال القيامة عجيبة عجيبة نخرج من قبره نخرج من قبره تمشي تمشي إلى أرض المحشر محتاج أرجو ربنا محتاج أنت محتاج أنت محتاج تخيل تخيل تخيل أرض بيضاء بيضاء مفيش سماء مفيش شمس مفيش قمر وأشرقت الأرض بنور ربها مفيش جبل مفيش بحر مفيش محيط مفيش نهر مفيش حاجة خالص الكل الكل مركز وعنت الوجوه للحي القيوم صمت سكوت زوج زوج الحق نفسك كل واحد من قبره عرف مصيره الكل منكس الكل منكس راس حتى الانبياء لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي نفسي نفسي يا رب، يا رب، سلم سلم سلم يا رب، يا رب. في كل ساكت في كل ساكت ذليل في العلم باكي باكي سايل ذنوب سايل ذنوب وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ثم ينادى عليك باسمك واسم أبيك ولكن من نودي عليه يقع في قلبه أنه هو أنه هو
وقت الانتظار وقت الانتظار تدخل على ربك واقف قدامه واقف قدامه مفيش بينك وبينه حد الله الله العظيم الكبير يهاسمه الله الله يكلمك الملك الله الله بما ستجيب ربك بما ستجيب ربك يا عبد الله بما ستجيب ربك يا نفس موردك الصراط غدا
بما ستجيب ربك يا عبد الله
فتأهبي من قبل أن تري أن
يا له من وقت عصيب حافل وحدك شايل ذنوبك عريان لا محامي ولا أب شفيق ولا أم حنون تبص يمينك ذنوبك وام وشمالك ذنوبك وام وقدام عينيك النار مرعوب خايف هبتي سرقت ليه هبتي زنيت ليه هبتي كذبت ليه هبتي ليه حضر الجواب قبل ما يقع لحم وجهك خجلا أمام الله خجلا أمام الله لو فكرت في دي التوبيخ ده بس تنسى لذة المعصية كفاية عذاب كفاية عذاب إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحيي الحق نفسك سلم يا رب سلم يا رب يا ابني كل ما تيجي تعمل حاجة تذكر الموقف ده ما تنساش طريقك لربك بس يا رب يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم تب علي تب علي تب علي يا ابني والله لو تعرف ربنا تحب بس انت ما تعرفوش كويس كريم قوي كريم كرم لا يتصوره لا يتصوره انسان
ايه النور ده ده انا حاسس ان الدنيا كلها نورت ربنا لما نور قلبك شفت على حقيقتها انا كنت بعمل ده انا كنت بشرب الهباب ده انا كنت بمشي السكه دي انا كنت بعمل الطريق ده لا, لا. انت محتاج ان تعبد الله وحده لا شريك له اشد من حاجه جسمك الى روحه محتاج فلما ما حبيتش ربنا حبيت البيت بنت الجيران حبيت زميلتك في الشغل حبيت المظاهر واللبس حبيت الفلوس حبيت العندليب الاسود حبيت بقى كل حاجه ما تستاهلش كل حاجه ما تستاهلش تتحب يا ابني انت قلبك في ايد ربك قول لي انت اخر مره قست الضغط امتى هقيسه ليه مش موضوع الضغط عملت تحليل ولا تحليل اشعات طب اشعات ليه طب انت مش خايف لا تموت طب يا ريت يا اخويا يا ريت والله والله لا يسعد القلوب الا الله لا يسعد القلوب الا الله لا يسعد القلوب الا الله
فيا عبد الله ويا أمة الله أما آن لكما الرجوع إلى الله فهذه صيحة تحذير وصرخة نذير إلى كل المسلمين أنقذوا أنفسكم بسماع هذه المادة يسرنا في شركة الفرسان للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن نقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الحق نفسك الحق نفسك لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع المادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله فما زلت أيها الإخوة أطالبكم بشيء من الهدوء السكينة الخشوع لمجلس العلم هذا شرط لكي ننطلق الليلة لترجع إليه عهدا ترجع لمين يا ابني آه لله التوبة اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيه أن ترجع إليه عهدا لا يستقيم الرجوع عهدا إلا بثلاثة أشياء الخلاص من لذة الذنب وترك الاستهانة بأهل الغفلة والاستقصاء في رؤية علة الخدمة هذه ثلاثة أخر نريد تحقيقها لتحصل لنا التوبة إنني كما ذكرت مرارا وتكرارا أن كثيرا من شباب المسلمين يتسم بالسطحية البالغة فيظهر قناعته بالأمر وهو في ذات نفسه لم يبلغ مراده ولا يعرف كنه الأمر الذي أظهر اقتناعه به وتلك آفة سطحية بالغة فهو يأخذ هذه القضية قضية التوبة بتلك السطحية تب إلى الله تبت إلى الله استغفر الله ثم هو عن بمقيم اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم مقيم على الذنب لم يفارقه او فارق بعض الذنوب وهو مصر على بعضها او هو تاب من الذنوب التي يعتقد انها ذنوب وفي نفسه افات لم يفكر في التخلص منها كثيرا ما اطالبكم ايها الاخوه ان تتخلص من ماضيك ماضيك بكل اصوله وفروعه التخلص من رواسم الجاهليه قلت ايها الاخوه ان كثيرا منا مر بفتره الجاهليه بظلمها وظلماتها له في جاهليته ذنوب صح ولا لا ومعاصي له في جاهليته افكار وامال صحيح وقناعات له في جاهليته عادات وافات التزم دخل الاخ الملتزم هذا الطريق فالتحى او انتقبت ولكن الافكار هي الافكار والعادات هي العادات لكن القضايا الرئيسيه في حياته كما هي هي دي السطحيه فهم الدين وعشان كده قلت لكم ان اكبر افه تواجه الملتزم الجهل بحقيقه الدين صح ولا لا عدنا الكلام ده مرتين مش كده مش كنت معانا يا ابني مرتين قلنا ان اللي فاهم ان الدين لحيه وجلبيه او نقاب وازداري يبقى غلطان يبقى غلطان غلطان فعلا الدين احنا بنقول ان اللحيه والجلبيه من الدين ولكن مش هي دي الدين والنقاب من الدين لكن مش هو ده الدين الدين ان يحكم ربك حياتك هو بقى ده الدين يحكم ربك عقلك فهمك تصوراتك امالك كلامك اكلك شربك نومك تعاملاتك مع الاخرين هو ده الدين الدين الذي نريد ان نراه في حياه المسلمين مش تاخد من الدين اللي على هواك وتسيب اللي ما يجيش على مزاجك لا الدين كتله واحده فديننا لا يؤخذ بالقطاع ولا يؤخذ بالترقيع جمله واحده ادخل في الدين كله وخذ الدين كله جمله واحده لذلك بان مده عمالين نتكلم في الانابه انك ترجع لربنا اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك ترجع اليه عهدا كما رجعت اليه اجابه مش كده الرجوع اليه وفاء كما رجع اليه عهدا لا يستقيم ان ترجع اليه عهدا الا بثلاثه اشياء اول شيء الخلاص من لذه الذنب الخلاص من ايه من لذة الذنب هي الذنوب لذيذة حد يجاوب الذنوب لذيذة طب صلي على الرسول خلينا نكلم واحد عاقل السجاير عبارة عن ايه نبتة كانت في الارض خضراء يتنيع في خمر لمدة ستة اشهر يطلعوه بعد ست اشهر ويلفوه في بتاعة مدورة كده ويبيعوه للناس بفلوس يوم صاحبنا ياخد البتاعة المدورة دي اللفافة ويحطها في بقه ويولع نار ويشفط الدخان ويطلع دخان والدخان دخل جوه جسمه فسود الرئتين والدخان دخل في أنفه فأفسد الجيوب الأنفية والدخان أفسد سنانه ويجيب له سرطان اللثة ايه وجه اللذة بالكلام ده قال لك جرب وانت تعرف ما اقدرش اجرب لان انا شامم ريحتها اصلا قذرة تخنق اذا القضية ان المعاصي ككل ملهاش لذة الا من مدخل الغفلة الا من مدخل ايه الغفلة لو حك حكم عاقل عقله الخمر مرة وتذهب العقل الزنا لا يفعل إلا وهو قلق خائف مرتبك ويظل خايف لا يتفضح وخايف لحد يعرف وخايف لا تيجي العقوبة في زوجته وولاده يبقى فين لذة المعصية افهم بقى اللي جاي تقدر تفهم ولا ما تقدرش يا رب تفهم يقول تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون اللهم إنا نعوذ بك من هذا يا رب آه أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يبقى الغفلة تخلي الإنسان زي الحمار زي البقرة ده مش كلامي ده كلام مين ربنا قال كده أولئك إيه كلام بي بل هم أضل يبقى أول ما يخلصك من لذة الذنب استقباح الذنب لما تحس انك انت كنت بتستمتع بسجارة تقوم تقول ياه ده انا صحيح كنت كنت كنت ايه اه انت حر انت عارف بقى كنت ايه اه كنت ايه ودلوقتي ياه ده الدنيا نورت مين نور النور ربنا لما نور قلبك شفت على حقيقتها انا كنت بعمل ده انا كنت بشرب الهباب ده انا كنت بمشي السكة دي انا كنت بعمل الطريق ده لا فالمعاصي في أصل ذاتها قبيحة قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش فكل حرام فاحش كل ما هو محرم قبيح في الأصل وبنهي الشرع عنه كسي قبحا إلى قبح يبقى السجاير في الأصل قبيحة ولما ربنا نهى عنها بقت أقبح الزنا في الأصل قبيح صفوان بن المعطل لما اتهموه بالزنا قال ايه والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية فكيف أفعله في الإسلام قال إذا كنت أنا في الجاهلية وكان الكلام ده بالنسبة لنا إيه حلال وفخر أنا ما عملتهاش أجي أعملها النهاردة وأنا مسلم لما الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيبايع النساء بايعنني على الا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين هند قالت ابايعك على اني ما ازنيش او تزني الحره دي حاجه عايزه بيعه اصلا الانسانه المحترمه الحره ايه لا تزني او تزني الحره امر مستنكر مستغرب عند الاحرار عند الاشراف فضلا عن المسلمين والمسلمات ذلك ايها الاخوه هذه المعاصي قبيحه وإنما استمرأها بعض الناس واستلذوها قبيحة بالفعل في البداية وإنما حصل أن الإنسان استلذها أحيانا للغفلة يبقى السيجارة حرام ولكن لذيذة عند أهل الغفلة الموسيقى حرام لكن بيستمتع بيها أهل الغفله انك تتفرج على سينما او صور عارية او افلام فيها زنا وحرام دي حرام وقبيحة اصلا انما لذيذ عند اهل الغفلة يقول ابن القيم تسمع كلام بقى زي الفل بس عايز تركيز والناس اللي هتركز معانا هتفهم واللي مش هيقدر يركز يقوم يروح بالراحة كده احسن له يقول ابن القيم فاعلم ان حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النزر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه لا لا لا, لا مش فاهم قول تاني قول تاني حاضر قول تاني بس صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اعلم أن حاجة العبد اعلم أن ايه يعني انت ما احنا اتفقنا ان الاسلام فهم الاسلام بصورة صحيحة انك تبقى ايه عبد احنا سبقنا دي من اول درس انك تبقى ايه عبد ايها العبد انت محتاج انت ايه محتاج ان تعبد الله وحده لا شريك له اشد من حاجة جسمك الى روحه يبقى انت محتاج انت ايه محتاج تعبد ربنا محتاج تخاف من ربنا محتاج ترجو ربنا محتاج, محتاج. انت محتاج دي محتاجها ما تستغناش عنها ولكن لما كنت محتاج والحاجات دي انت ما عملتهاش لتشبع حاجتك تعوضت عنها باشياء اخرى وصلت ولا ترجم يا رب صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا اعلم ان حاجه العبد الى ان يعبد الله وحده لا شريك له لا يشرك به شيئا في محبته انت محتاج تحب ربنا وايه وما تحبش حد غيره لا تشرك به شيئا فلما ما حبيتش ربنا حبيت حد غيره حبيت البنت بنت الجيران حبيت البنت زميلتك اللي في الكلية حبيت زميلتك في الشغل حبيت الفلوس حبيت المظاهر واللبس حبيت الاكل والفسح حبيت حاجات كتير عشان تملأ فراغ الايه الحب القلبي اللي انت ما بذلتوش لربنا هو ده اللي حصل حبيت السجاير حبيت السينما حبيت الموسيقى حبيت العندليب الاسود وحبيت بقى كل حاجة ما تستاهلش تتحب لانك ما استفرغتش طاقة قلبك على الحب في محبة الله واللي مين اللي قال كده انا يا اخي بحب ربنا ومين يقدر يقول ان اللي بيعمل الحاجات دي ما بيحبش ربنا مين يقدر يقول كده انا بحب ربنا اقول لك طب ايه الدليل على انك بتحب ربنا اديني دليل واضح جلي صريح قاطع بانك بتحبه ده لو مراتك قالت لك قلت لها بحبك قالت لك كذاب والله بحبك تقول لك طب ايه الدليل انك بتحبني لا انت عايز ايه وانا اعمل لك اللي انت عايزاه بدليل انا بعمل لك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا صح كده اه فين بقى الدليل انك بتحب ربنا اديني دليل انك اثرت الله على هواك هو ده الحب اديني دليل انك ضحيت له تضحية غالية وعالية هي دي قضية برضه السطحية في الحب النهاردة في عصر اللغو في الحب بقت كلمة الحب سهلة رخيصة بقت بذيئة صراحة بقت مبتذلة يا عم الحاج مبتذلة خلاص لكن الحب العالي الغالي الشريف النظيف حب الله عادة مفقودة عادة مفقودا بين الناس سبحان الملك فلذلك أيها الإخوة اعلم ان حاجة العبد الى ان يعبد الله لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النزر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود حاجة العبد الى هذا اعظم من حاجة العبد الى روحه والعين الى نورها بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به فإن حقيقة العبد قلبه وروحه ولا صلاح لهما إلا بإلهها الحقيقة القلب والروح الصورة الجسم والحركة والقلب والروح لا صلاح لهما إلا بالله فلذلك يقول ابن القيم وقد اجمع العلماء على ان القلوب لا تعطى مناها الا اذا وصلت الى مولاها ولن تصل الى مولاها حتى تكون صحيحه سليمه ولن تكون صحيحه سليمه حتى يكون داؤها هو دواها فاهم يا ابني ولا ترجم فاهم طيب خلاص فاهم ولا طب قول لي طيب أجمع العلماء على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاه يا ابني انت قلبك في ايد ربك صح ولا في ايد حد تاني القلوب بين ايه اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فقلبك في ايد ربك والسعاده سعاده القلب والتعاسه تعاسه القلب انا قلت لكم كتير السعاده سعادتي اليه والله العظيم واحد منهم النهارده من الاغنياء ها يقول لي ايه يقول احيانا كده يجيني الشيطان يقول لي روح قيس الضغط اروح اقيس الضغط يقوم الدكتور يقول لي مالك يا فلان بيه انت حاسس بايه اقول له مش حاسس بحاجه بس انا خايف عايز اقيس الضغط خايف لا لا الضغط يقع شوف العيسى بقى قول لي انت اخر مره قست الضغط امتى هقيسه ليه مش موضوع الضغط عملت تحليل امتى ولا تحليل اشعات طب اشعات ليه مش موضوعنا ليه طب انت مش خايف لا تموت طب يا ريت يا اخويا يا ريت يا ريت تموت اه يا ريت اموت ليه انا مشتاق اقابل ربنا يا اخي نفسي اشوفه الرسول قال انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فانا نفسي اموت عشان اشوف ربنا حاجه وحشه دي قول لي بقى مين منهم نفسه يموت لا ويسيب ده لمين اه لا وحاجات تانية شاهد يا شباب هنا ان السعادة مش بالفلوس صح ولا لا الفلوس ما بتسعدش انت بتشتاق لها عشان ما معكش ولو معاك كنت قرفت منها الفلوس ما بتسعدش اللي بيسعد القلوب الله والله ما في حاجة غير كده والله بقسم لكم بالله أنه لا سعادة إلا سعادة القلب ووالله لا يسعد القلوب إلا الله لو إنسان قال لك ياه ده أنا في منتهى السعادة تبقى السعادة دي عنده خاطفة كده لحظات دقايق ما تكملش ساعة وتعدي وتعدي وهو بيقول يا رب استر يا رب يا رب استر اللهم اجعله خير ومتواكع يقول انا عارف ان انا لما بتبسط شويه بيجي النكد بعديها سنين يا رب استر وربنا ما بيسترش لانه هو بيسعد بعيدا عن الله مش بيحصل كده يا ابني مش هي دي الحقيقه يا بابا هي دي الحقيقه المره انه لو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك لا بد ان ينتقل عنه ويتعذب به وكثيرا ما يكون ده كلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين صفحة 58 يقول وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتز به غير منعم ولا ملز بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك ممكن يلتز بحاجة غير ملزة حاجة غير ممتعة حاجة مؤرفة في الحقيقة ومقززة في الحقيقة ولكن يلتز بها لانتكاس قلبه فكذلك كثير من العصاة يلتز بأشياء إيه؟ غير ملزة وغير ممتعة وإنما وقع في هذا لأنه في الأصل لم يملأ قلبه من محبة الله ولم يشغل حياته في طاعة الله فأول سبيل للتخلص من لذة الذنب استقباح المعصية أول سبيل إيه؟ إن المعصية تبقى عندك قبيحة إنك تعرف منها إنك تتضايق سبحان الله بعض العصاة ينشغل بالمعاصي ويظل يلتز بها فترة ثم تكون نفس المعصية عليه عذابا فيظل يعمل في نفس المعصية لا من أجل اللذة وإنما عادة صح كده ولا لا؟ كثير من المدخنين صار لا يلتز بالتدخين وإنما التدخين إيه عادة سيئة عادة سيئة بيستمر فيها كثير من المدمنين هو لا ليال لا يلتز ولا يستمتع بالإدمان وإنما عادة عادة وقع فيها فلذلك لا بد من التخلص من لذة المعصية أولا باستقباح المعصية كيف كيف تستقبح المعصية بتحكيم العقل والنظر في العواقب والاستسلام للشرع ويح العصاة لقد عجلوا لو تأملوا العواقب ما فعلوا أينما شربوا أينما أكلوا بماذا يجيبون إذا أحضروا وسئلوا فينبئهم بما عملوا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد آه لهم في أي حزن من الحزن نزلوا لقد جد بهم الوعظ غير أنهم هزلوا ما نفعهم ما اختنوا من الدنيا وعزلوا إنما كانت ولاية الدنيا يسيرا ثم عزلوا وانفردوا في زاوية الأسى واعتزلوا فإذا شاهدوا ذنوبهم مكتوبة ذهلوا وأذهلوا منها فينبئهم بما عملوا ما نفعتهم لذاتهم إذ خرجت زواتهم لقد جمعت زلاتهم فحوتها مكتوباتهم فلما عاينوا أفعالهم خجلوا ويا ويلهم يوم ينبئهم بما عملوا ذهبت من أفواههم الحلاوة وبقيت آثار الشقاوة وحطوا إلى الحضيض من أعلى رباوة وحملوا عدلي الموت والفوت والحسرة علاوة حملوا عدلي الموت والفوت والحسرة علاوة فأعجزهم والله ما حملوا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه اجتمعت كلمة إلى نظرة إلى خاطر قبيح وفكرة في كتاب يحصي حتى الذرة والعصاة عن المعاصي في سكرة فجنوا من جني ما جنوا ثمار ما غرسوه أحصاه الله ونسوه نعم أيها الإخوة أول سبيل للتخلص من لذة الذنب استقباح المعصية استقباح المعصية ثانيا تذكر الوقوف بين تذكر يدي الوقوف بين يدي الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم إلا وسيكلمه رب ليس بينه وبينه ليس بينه وبينه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة يا شباب زي ما قلت لكم قبل كده أهوال القيامة عجيبة أهوال القيامة عجيبة قال الله قال الله وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب يوم القيامة يا شباب يوم القيامة تخرج من قبرك تمشي إلى أرض المحشر فإذا وصلت إلى أرض المحشر وقف الناس صفا واحدا واحدا من واحد لكم مليون صف واحد صف واحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم الداعي وينفذهم البصر بص كده تشوفهم من اولهم لاخرهم ازاي ده ايه سالوا الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كيف يحاسبهم الله في وقت واحد قال كما رزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد قادر قادر زي ربنا سبحانه وتعالى شايفك دلوقتي وشايف اللي في امريكا صح وشايف اللي في الصين وشايف اللي في اقصى الشرق واقصى الغرب وتحت البحر وفوق السماء يرى الله الكل فالكل تحت قبضة الله فكذلك الامر يوم القيامة يا نفس موردك الصراط غدا فتأهبي من قبل أن تري قبل أن تري نحاول نقعد عشان ما يبقاش حد شايفك تعرف تعيط لوحدك تبقى على نفسك وعلى خيبتك اقعد اقعد الدهرة كده ربنا يسترنا ويسترك اقعد يا ابني اقعد اقعد يا بابا اقعد ربنا يهديك يا سلام المسجد بيبقى رايق لما تبقى الناس قاعدة كده اقعد يا سيدي اقعد اقعد ربنا يهديك تخيل أرض بيضاء مفيش سماء مفيش شمس مفيش قمر وأشرقت الأرض بنور ربها الأرض منورة بنور ربنا مفيش جبل مفيش بحر مفيش محيط مفيش نهر مفيش حاجة خالص مفيش حاجة خالص أرض مستوية وكل الناس واقفة صف الكل واقف صف وانت واقف في الصف تبص على يمينك وعلى شمالك الكل منكس راسه منكس راسه وعنت الوجوه للحي القيوم وخشعت الاصوات للرحمن صمت صمت سكوت سكوت سكون زلف زلف زلف وكل واحد من قبره عرف مصيره الكل منكس راسه حتى الانبياء يقولون لقد غضب ربنا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي نفسي نفسي الكل يا رب سلم سلم سلم يا رب يا رب الكل ساكت ذليل في العرق باكي باكي شايل ذنوبه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ثم ينادى عليك باسمك واسم أبيك وقد يكون الاسم مكررا ولكن من نودي عليه يقع في قلبه انه هو انه هو فلان ابن فلان بيطلع نعم انا تمشي الرب تدخل على ربك تقف قدامه مفيش بينك وبينه حد الله الله العظيم يكلمك الله الكبير يحاسبك الله الله الملك يوبخك يعاتبك يسألك عبدي لما فعلت كذا بتدخل ليه أمرتك بهذا عبدي لما نظرت إلى النساء العاريات عبدي ألم تكن تعلم أني معك أسمعك وأراك عبدي ألم تعلم أنك بقبضتي كنت أستطيع أن أعاقبك عبدي ألم تعلم أنك ملاقي فأحاسبك عبدي ألم أعطك عينين ولسانا وشفتين وهديتك النجدين الطريقين عرفتك الخير والشر عبدي لما عصيتني عبدي ألم أعطك المال وفتحت لك أبواب بيتي المساجد في الأرض فلما هجرت بيتي عبدي لما هجرتني عبدي لما عصيتني عبدي لما خالفتني عبدي لما فررت مني عبدي لما اجتهدت في خلافي عبدي بما ستجيب ربك بما ستجيب ربك يا عبد الله يا عبد الله وحدك وحدك حافي حافي عريان شايل ذنوب محامي ولا أب حنون ولا أب شفيق ولا أم حنون ولا أخ فما له من قوة ولا ناصر قل له إيه طردت إزاي هبتي سرقت ليه مش عارف إني شايفك هبتي زنيت ليه مش انت عارف ان ده حرام هبتي كذبت ليه مش عارف اني سامحك عبدي كنت بتفضل الاغاني على كلامي والموسيقى على الصلالية ليه ليه ليه يا عبدي تقول له ايه لما يقول لك ليه خنت عهدي ليه خالفت امري حضر الجواب قبل ما يقع لحم وجهك خجلا امام الله ده انت لو وقفت قدام مأمور الاسم تترعب فما بالك اما تقف قدام ملك الملوك جل جلاله تقول له ايه والجو ازاي لو فكرت في دي تنسى لذة المعصية المعصية بقى لها طعم بقى معصيتي ده الواحد لو خرج من قدام ربنا بالتوبيخ ده بس كفاية عذاب صح يا شباب آه.
إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني ليس الموت يأتيني يبقى الخلاص من لذة الذنب أول حاجة بإيه؟ باستقباح المعصية اثنين تذكر الوقوف بين يدي الله للحساب تخيل انت واقف كده ومنكس راسك مش قادر ترفع وشك قدام ربنا تبص يمينك ذنوبك وام وشمالك ذنوبك وام وقدام عينيك النار مرعوب خايف ومنتظر ان يقول خذوه فغلوه عارف غلوه يعني ايه كتفوه كتفوه قيدوه قيدوه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
يا ابني كل ما تيجي تعمل حاجة تذكر الموقف ده إنك هتقف بين إيدين ربنا ويحاسبك يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر تقدرش تجري يمين ولا شمال طريقك لربك بس وتقف بين ايديه وساعتها ما تقدرش تقول معرفش ما حصلش لا احصاه الله و ونسوه وان نسيت الله احصاه اجتمعت كلمة إلى نظرة إلى خاطر قبيح وفكرة في كتاب يحصي حتى الذرة والعصاة عن المعاصي في سكرة فجنوا من جني ما جنوا ثمار ما غرسوه أحصاه الله ونسوه كم تنعم بمال المظلوم الظالم وبات لا يبالي بالمظالم والمظلوم يبكي ويبكي الحمائم وما كفاهم أخذ ماله حتى حبسوه أحصاه الله ونسوه أينما كانوا جمعوه كم ليموا وما سمعوه كم قيل لهم وما قبلوه ذهب العمر والعرض غير أن العرض دنسوه أحصاه الله ونسوه كم كاسب للمال الحرام كم لكاسب للمال من حرامه وحلاله كان يحاسب شريكه على عود خلاله ولا ينفق منه شيئا في تقويم خلاله فلما وقع صريحا فلما وقع صريحا بين أشباله اشتغلوا عنه بانتهاب ماله ثم في اللحد نكسوه أحصاه الله أحصاه الله ونسوه ما تنساش وقوفك بين ايدين ربنا الامر الثالث للتخلص من لذة الذنب استحداث لذات روحية كانت متعته في الحرام في فسحة في الحرام مع بنات كانت لذته طول الليل يتكلم في التليفونات كانت سعادته في رأسات تاب وترك كل هذا بالليل يعمل ايه الراجل بطل يقف على النواصي ولا يروح كازينوهات لا بيدخن سجاير ولا بيمشي مع بنات كل الماضي نسيه وفات قاعد الليلة يتألم مش جاي له نوم يخرج البلكونة يلاقي بنت بتعكسه يحط فيست التليفون يلاقي واحدة بتتصل بيه يعمل ايه لو فضل على كده كتير هيقع فلازم تطلع له لذات ايه روحية يعيش مع ربنا بقى سجدة يحط راسه في الارض قل سبحان ربي الاعلى دقت لسه طب الثانية سبحان ربي الأعلى ها لسه طب الثالثة تسعة واربعين خمسين خمسة وسبعين تسعين بطل يعد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يا رب يا رب يا رب يا الله الله يا الله يا رحيم يا رحمن تب علي ثبتني على الإيمان اصرف عني حبني وارض عني واسترني واعف عني والطف بي وفرج عني أكرمني ولا تهني خذ بيدي وانصرني عافني واعف عني وهو لسه ساجد ها حسيت آه بدأ القلب الميت يتحرك اللهم احي قلوبنا يا رب طب قوم بقى تجلس الجلسة بين السجدتين وتقول رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ومع كل واحدة من رب اغفر لي يخطر على بالك ذنب رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب يا رب اغفر لي يا رب ثم تسجد الثانية وتحاول تحس وتقوم الركعة التانية وتقعد تمسك المصحف وتنزل آيات القرآن على قلبك دواء دواء ليلة واتنين ما حسيتش تلاتة واربعة لسه ما حسيتش واسبوع وشهر لسه ما حسيتش شهرين تلاتة لسه ما حسيتش بعد كده هتعيش في جمال وجلال الطاعة اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا اللهم انا نسالك ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا تجد حلاوه الايمان في قلبك تبدا تحس بيها بقى تستمتع وتستلذ ولما تدوق هتنسى بقى كل حاجه غير لذه الطاعه تنسى كل حاجه غير حلاوه الطاعه تنسى كل حاجه غير متعه الطاعه تنسى كل حاجة إلا ربنا ولو ما حسيتش فاكرين الواد اللي جه قال لي يا عم الشيخ عملت ومش حاسس قلت له اشتكي لربنا اشتكي له راح ورجع مش عارف اشتكي قلت له اشتكي له انك مش عارف تشتكي اصل انت مالكش غيره اشتكي له مش عارف تشتكي قل له يا رب انا مش عارف اشتكي لك علمني اشتكي ازاي هيعلمك يا ابني والله لو تعرف ربنا تحبه بس انت ما تعرفوش كويس لسه ما تعرفوش كويس لو تعرفه بس انت قرب قرب شبر هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى قرب لك ذراع من الآيات اللي تبهرني قال الله عز وجل ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله هي دي ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله غفورا رحيم تعالى تلاقيه غفور رحيم كريم كريم قوي كريم كرم لا يتصوره انسان كريم كرم يذهل العقول الله نفسي اكلمكم عن ربنا شويه اه والله الكريم الحميد الجليل الرحيم الحليم الودود الله الله الله إذا أتيته تمشي أتاك هرولا إذا تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا إذا طلبت شيئا قال لبيك عبدي أعطاك أكثر مما تريد إي والله وعزة ربي أن الله يعطي من يشاء بغير حساب يا شباب لا حرج على فضل الله بس انت قول يا رب قول يا رب أنا عايز الإيمان يا رب حلاوة الإيمان يا رب التوبة النصوح يا رب الثبات على الإيمان يا رب العافية من الفتن يا رب النجاة من المعاصي يا رب يا رب من قلبك تقول يا رب عايز اتوب وهو يتوب عليك يا رب ابدا محدش غير ربنا بصدقه وربنا رده يا رب يا رب ابدا محدش قال يا رب بصدقه وربنا طرده يا رب يا رب انت اللي كذاب لو قلت يا رب بصدق ياخد بايد يا رب استحداث لذات روحيه لما تعيش فيها وتحس جمالها اللذات الروحية وجلالها لما تحس بيها آه أني قد تناهى بي الهوى إلى غاية ليس لي بعدها مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت أني كنت قبل ألعب فاهمين؟ آه أنت بتفكر إنك بتصلي دلوقتي ولا بتذكر ربنا ولا بتقرأ قرآن لكن بعد كده لما تفهم وتحس وتستمتع وتستحلي هتحس انك كنت قبل كده مش بتصلي كنت كنت بتلعب ما كنتش قبل كده بتقرا قران كنت بتهرج ما كنتش قبل كده بتدعو كنت كنت بتهزر ما كانش ده بجد هتحس ان الدعاء له طعم تاني والتوبه لها طعم تاني والصلاة لها طعم تاني وتلاوة القرآن لها طعم تاني هي دي العبادة الحق لكن يكفيك هذه الثلاثة استقباح الذنب تذكر العرض على الله والوقوف بين يديه للحساب استحداث لذات روحية تخلص بها من لذة الذنب ثم ثم بعد ذلك الأمر الآخر عدم الاستهانة بأهل الغفلة ودي نقطة محتاجين فيها استفاضة لما انت ربنا تاب عليك وبطلت سجاير وتشوف مدخن لما ربنا تاب عليك من دخول السينما وشفت طابور السينما لما ربنا تاب عليك من الوقوف في استادات الكرة وما بقتش تروح اسمع عن اخ اتورط في جريمة زنا دي قضية مهمة قوي من قضايا الانابة نأجلها للقاء القادم ان شاء الله بإذن الله الاثنين القادم أسأل الله جل جلاله ألا يفض جمعنا هذا في ساعتنا هذه من بيته هذا إلا وقد غفر لنا ذنوبنا وأصلح قلوبنا وكتبنا من أهل الجنة وأذاقنا برد لطفه وعفوه ورحمته ومتعنا بلذة الإيمان وعمل الطاعات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين ومن مصداقاتنا كشف مستعجل
انت سمعتني انت سمعتني انا شو سمعتك خير حاسس بايه انا حاسس ان شعر راسي كالشوك طاقه الدنيا في عيني اضيق من خرم الابره صداع صداع, صداع.
لا لا لا الله ده من ايه القلب ضعيف بس يا شيخ ال- القلب سهل إن- يعني يعني يا شيخ القلب سهل إن- ان الموضوع يعني يتعالج لا لا إن ضعف القلب مأساة يتبعها كل الأمراض كلها كلها بس انا شايف يا شيخ ان إن تعب القلب عادي يعني تظن تظن إننا نريد أن نشخص هذا الداء والقلب ضعيف والقلب ضعيف يا شيخ لا قدر الله لو التشخيص طلع غلط اللي ممكن يحصل كثيرا كثيرا ما يموت أناس في مرضهم بسبب تشخيص خاطئ طب ال- تعب القلب ده يا شيخ ليه اعراض القلق والأرق والهم والحزن شد العصب والوهن والضعف والذلة والخضوع والخضوع طب و- وبعد كل ده يا شيخ عرفت ايه المرض ضعف عضلة القلب ضعف حقيقي ما الحل ومن مصداقاتنا عابر سبيل الموت ضيف استعد له قبل النزول بأفضل العدد واعمل لدار أنت جاعلها دار المقامة آخرا
إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبي حبيبي هل أصابك من
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات الفرسان للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة هندسة صوتية وإخراج فني محمد موسى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته